تستمعون إلى صارت معي مع مها فطوم على راديو الآن يا سلام آه، شوف شيء في ثاني.
مثلا عميل يطلب منك العمل ده بس معلش محمد اعمله سريع مثلا اوكي أنتم الآن تستمعون إلى حلقة خاصة من صارت معي مع مها فطوم على راديو الآن
تقديم هالحلقة من بودكاست صارت معي سمعتوه بصوت ضيفنا لهذا الأسبوع المعلق والمدرب الصوتي محمد علي محمد شاب مصري نشأ بدولة الإمارات ودرس هندسة البرمجيات بمصر ورجع من بعد دراسته ليستقر في الإمارات عن جديد بالإضافة لعمله في مجال الهندسة احترف محمد فن الفويس أوفر وطوره ليصير مهنة إضافية كونه وصل لمرحلة فيها قادر يدرب آخرين على تطوير أصواتهم في بودكاست صارت معي خبرنا محمد كيف اكتشف موهبته وطورها لشكل الحالي وكيف دخل مجال التدريب فيها أيضا خبرنا معلومات مفيدة لكل الهواة والراغبين بدخول عالم التعليق الصوتي ملاحظة صغيرة قبل ما نسمع الحلقة هاي الحلقة سجلناها باستديو راديو الآن بدبي وكانت عبارة عن أسئلة وأجوبة على خلاف نمط الحلقات السابقة من بودكاست صارت معي يلا خليكم على السماء
البداية الحقيقة كانت من زمان من زمان كتير شوية إنه أنا كنت بحب أطلع في الإذاعة في المدرسة ده اللي أنا فاكره كويس جدا كنت بحب دايما أطلع أقول المعلومات ال- العامة آه، القرآن طبعا كان صوتي حلو جدا في ال- في قراءة القرآن عندي تجويد كويس جدا آم، بعد كده بقى الموضوع لما بدأ إن هو الاقي ملاحظات من الناس انتوا ان انت صوتك حلو صوتك جميل بدات ان انا احاول استغل الموضوع في اي فرصه تجيلي يعني مثلا كان عندي في الكليه كنا بنعمل مشروع تخرج احنا كنا في كليه هندسه بنعمل مشروع زي تابلت تعليمي بنعلم الاطفال ازاي آه، الحروف الكلمات الح- يعني ال early stages بتاعه ال- التعليم فكان دوري انه انا مسؤول عن ال software انا اللي بعمل التطبيقات بتاعه ال software انا مهندس فده كان دوري الاساسي ولكن لما بدانا ان احنا نحول الموضوع ان هو يبقى مشروع تخرج ندخل بيه آه، مسابقات فاحتاجنا ان احنا نعمل فيديو فقلت طيب ده حلو جدا اكيد الفيديو ده انا اكيد هصور فيه اكيد آه، هطلع بصوتي فيه فانا بحب اي حاجه احط فيها صوتي فجربت لقيت انه في feedback عظيم جدا عن الموضوع الناس مبسوطه والله صوتك حلو ال English بتاعك كويس مش عارف ايه طب ما تكمل في الموضوع من هنا بقى بدا الفكره ان هي تيجي لي انه انا احاول احول ده لشيء آم، يعني فعلا professional ان انا استفيد منه ماديا ان انا احس ان انا بشبع حاجه جوايا انا في في الاساس طبعا مهندس وشغال لغايه دلوقتي لسه مهندس ولكن الشغف الحقيقي بتاعي هو في التعليق الصوتي وفي الميديا بشكل عام انا بحب جدا جدا الموضوع ده بيستهويني جدا فمن هنا بدات بقى مرحله ان انا اعلم نفسي بنفسي وقتها ما كانش لسه في كورسات ما كانش في دورات ما كانش في مدربين فكان الوسيله الوحيده ان الواحد يتعلم ان هو يذاكر مع نفسه courses online YouTube يحاول ان هو أم، يثقف نفسه معلومات عامه من هنا وهنا ويسمع كل حاجه ويشوف كل حاجه طبعا مش كل المعلومات بتكون مفيده او صحيحه ولكن الواحد بيحاول ان هو ايه ينتقي كده الناس الاشخاص اللي هو بيثق فيهم واللي شايف ان هم ليهم شغل فعلا وناس مؤثرين وناس ناجحين فبدات ان انا اتعلم مع نفسي اذاكر مع نفسي افهم في كل حاجه الميكروفون المعدات هندسه الصوت طبيعه الالقاء انواع ال voice over ايه اصلا ال voice over ايه ال- ايه الاشكال بتاعته لقيت انه الموضوع بحر من ال- المجالات والتخصصات واحده واحده بدات اجرب اللون ده واللون ده واللون ده لغايه لما انا لقيت نفسي حسيت انه انا جنب الشغل الاساسي بتاعي انا بعمل حاجه انا بحبها وفي نفس الوقت انا مبسوط مرتاح فلغايه لما بدا الموضوع يتحول انه بدا يكون في اعمال الناس تطلبني في اعمال وان انا ادخل على مواقع الخاصه بالتعليق الصوتي وان انا احاول اقدم على وظائف للتعليق الصوتي ويبدا من هنا يجي لي شغل وفي نفس الوقت الاقي انه ال- ال- الشغل بقى حاجه والتعليم اللي انت عملته ده حاجه تانية ده في قصه وفي سوق وفي مهارات محتاج تتعلمها ازاي تجيب شغل لنفسك ازاي تسوق لنفسك ومن هنا بقى بدات قصه انه انا احترف المجال ده بشكل مناسب وبعدها جه التدريب وجت ال- الخبره وجت ال- ان انا احاول انقل بقى الخبره اللي كانت موجوده عندي طول السنين اللي فاتت دي للناس اللي عايزه تحترف المجال جميل رح نحكي بالتفصيل أكثر عن مرحلة انتقالك للتدريب لكن حابة أرجع كمان شوي لورا لطفولتك آه، مم.
خليني آه، نتذكر سوا أو هيك آه، يعني ننكش الذاكرة سوا آه، كيف كان وضع العائلة كيف كان آه، الجو بشكل عام هل كانت أسرتك من النوع ال- التقليدي خلينا نقول انه مثلا بدهم اياك تتوجه لمهن معينه مطلوبه في السوق مم.
او انه لا تاركينك على راحتك تشوف وتكتشف آه، يعني شو بتحب وشو بتكره آه، هل مثلا عارضوا موضوع التعليق الصوتي لما بدأته مهم.
يعني خبرني عن الطفولة لأنه أنا بحس أي مهنة أو أي شغف بيصير عند الإنسان بحس أساسه الطفولة يعني طبعا إذا بتتذكر معي مواقف صارت معك آه، بالطفولة خلتك تتجه لهالشي والله يا مها انا عايز اقول لك انه ال- العيله عندي كانت mix ما بين الحاجتين اللي انت قلتيهم احنا عندنا عاداتنا وتقاليدنا احنا من اسره متوسطه برضو على حسب التفكير القديم بتاعنا انه انت انا نفسي اشوفك في يوم من الايام آه، مهندس اشوفك دكتور والدي انا مهندس فالكلام الطبيعي عندنا في الوطن العربي انه انا يا ابني نفسي اشوفك ان شاء الله لما تكبر كده مهندس وتدخل هندسه ولا احنا عندنا كليات القمه هي دي اللي معناها ان انت هتشتغل معناها ان انت هتعيش عيشه كويسه معناها ان نظره المجتمع ليك هتكون نظره ايجابيه فطبعا الحاجات دي بتاثر في العقليه وفي نفس الوقت انا برضو كنت مجتهد جدا كنت يعني الحمد لله طفولتي كن كان بيتقال دايما عليا ان انا ال- الدحيح ال- الشاطر اللي بيطلع الاول دايما على المدرسه كنت فعلا في الامارات كنت عايش في, ال- في الامارات الاول اتذكر ان انا كل سنه كنت بطلع الاول على المدرسه دي كانت حاجه يعني عظيمه جدا كنت ببقى مبسوط بيها جدا وفي نفس الوقت انا كنت بحب جدا الرياضه كنت بحب العب كوره جدا جدا جدا وكنت حريف كمان كنت على وشك ان انا احترف الموضوع في سن مبكره لكن الوالد هنا تدخل وقال لي لا حاول ان انت آه، يعني تهتم شويه بالمذاكره بالدراسه لان ده في الاخر هو ده اللي هيكون آم، يعني هو من وجهه نظره هو شايف يعني في وقتها طبعا الكلام ده من زمان انه ده هيبقى المستقبل وان الوظيفه اهم حاجه والتعليم اهم من الكوره والكلام ده. وبعد كده بقى الحاجات دي لما اتزرعت في دماغي انا لقيت نفسي واحده واحده بما اني كمان شاطر في التعليم وبحب الرياض بحب الرياضيات بجانب الرياضه فانا كنت شاطر كمان في الرياضيات فدخلت هندسه عشان احقق طبعا رغبه الاهل وفي نفس الوقت انا ما حدش ضربني على ايدي يعني انا برضو بحب الموضوع وشايف انه البرستيج وشايف انه انا بحب الكليه والكليه الكليه طلعت ناس عظماء وعملوا حاجات عظيمه جدا فدخلت الكليه وكانت آه، يعني أم، خمس سنين حلوه جدا جدا اتعرفت فيهم على ناس كتيره وبعد كده بقى لما دخلنا لسوق العمل بنصطدم بقى بالواقع انه انا طبعا كنت بدرس طول حياتي في الامارات لحد تقريبا آه، الثانويه رجعت كملت الثانويه في مصر بعدين دخلت الكليه في مصر خلصت الكليه وبعدين دخلت الجيش واشتغلت في مصر فتره من الفترات كمهندس وبدانا نعمل شغل كان عندي شركه انا واتنين صحابي وبعد كده لقيت انه الشركه دي بدات تشتغل شويه وبعدين حصل في مصر شويه احداث غيرت ال... يعني الاقتصاد بشكل عام بقى فيه مشاكل وبقينا نحس انه لا لازم يكون في فرص تانية فاتجهت انه انا ارجع بقى فين للامارات مره تانية والدي موجود هناك فقلت له يا بابا انا يعني هكون مبسوط لو رجعت تاني لو في فرص للشغل انا بقى يعني انا انا متفتح للموضوع ده جدا وعندي استعداد ان انا ارجع تاني فرجعت على وظيفه آه، ليها علاقه بالهندسه شغال فيها لغايه دلوقتي ولكن الحياه في الامارات وفي دبي طبعا اختلفت تماما عن ما كنت انا موجود قبل كده كطفل واحد كان بيستمتع بيشوف صحابه بيخرج بيلعب كوره بس وخلاص لكن دلوقتي الحياه العمليه والالتزامات خلت الموضوع شويه يبقى اصعب من قبل كده تشوف العالم الحقيقي بقى اللي الناس موجوده فيه وعايشه فيه وبتكافح فيه فبدات احس انه انا محتاج اشبع بقى ال- الجانب الشخصي اللي عندي والمواهب اللي موجوده عندي والحاجات اللي انا بحبها والشغف اللي موجود عندي في التعليق الصوتي فرجعت احاول انبش كده في الموضوع تاني لغايه لما بدات ان انا ادرس السوق اللي بيحصل احاول ان انا اوصل للاستوديوهات ال agencies الشركات التسويق ال clients اللي انا ممكن اشتغل معاهم لغايه لما بدا الموضوع واحده واحده تدريجي يشتغل وبدات ان انا آه، يعني ادخل في المجال واتعمق فيه لغايه لما وصلت ل- يعني ل- لاكتر اماكن مشهوره في دبي بتعلم الناس في الميديا طيب بالمراهقة بفترة آه، التغيرات النفسية التغيرات الجسدية حتى عند الشباب تغير الصوت اكيد آه، متذكر شي مواقف صارت معك آه، بهاي المرحلة إلها علاقة بصوتك كنت تشعر إنه صوتك جميل وفي طاقات أو لا كان نايم الموضوع تماما عن بالك يعني أبدا غايب عن بالك ما كان حتى ولا مرة مثلا سمعت تعليق من حدا آه أنت يا محمد صوتك ح- حلو اشتغل مم، عليه مم، مثلا مم.
متذكر هيك شي صار معك بالمراهقة هو ده كان بيحصل آه، في الغنى اكتر من ال voice over يعني بصراحه كنت آه، انا ب... واحد بحب ادندن مع نفسي يعني فالى حد ما كان بيجي لي تعليقات انه انت والله صوتك حلو ما تغني ومش عارف ايه كان بيتقال ان صوتك حلو لكن ما كانش حد في فتره المراهقه كان بيتكلم خالص على الموضوع من جهه التعليق الصوتي ابدا مجرد ان انت صوتك حلو ك... ك... كحد بيغني وبيدندن وبتاع لكن voice over لقيت ده في فتره بقى الكليه اكتر لما بدا الصوت يظهر شويه وبدات استخدمه استخدام يليق بال- بالموضوع او يعني مناسب اكتر للتعليق الصوتي أم، تغير بقى الصوت انت كنت بتتكلمي على تغير الصوت ده شيء يعني انا نفسي ما كنتش مصدقه يعني في الاول أه، احنا طبعا عارفين ان احنا لما بنكبر اكيد الاصوات بتتغير بس مش بالشكل ده وبالوقت وبالسرعه دي يعني انا لو سمعتك تسجيل من 2014 هتقولي ان ده صوت يعني مختلف تق- ده اكيد مش محمد ال range نفسه بتاع الصوت بيختلف مع الممارسه مع التدريب انا لغايه من سنتين كان ال range بتاع صوتي حاجه ودلوقتي حاجه تانية بقى صوت فيه اعمق اكتر بد- بدات اقدر اتحكم في ال range بتاع صوتي استخدم يعني كنت ممكن قبل كده بستخدم منه 20% بس بعد كده بدات من الممارسه والتدريب والتجربه وان انت تحاول ت- ت- توصل لحاجه اعمق اكتر او توصل لحاجه اعلى اكتر وجواب اكتر بدات تكتشف ان انت ممكن تستخدم المناطق دي في صوتك وتحس انه في فرق وغير كده كمان الصوت نفسه مع تقدم السن بيبدا يبان عليه ال- ال- الغلظه بتاعته والحده بتاعته بتشتد ويبقى عريض اكتر بالذات في الاصوات الرجاليه طبعا فانا كمان مست- مستني جدا فتره المنتصف الثلاثينات والاربعينات عارف ان انا في الفتره دي هيكون في أم، ليفل تاني من أم، من ان يكون الصوت عريض اكتر و- و- وغليظ اكتر وده برضو له استخداماته ال- ال- العديده يعني والناس كتيره جدا في الوطن العربي بتحب جدا الصوت الرخيم الصوت العريض فده اللي بيحصل في تغير الصوت بالنسبه للسن
أوكي طيب سؤال آه، هل برأيك كل صاحب صوت جميل يصلح أن يكون معلق صوتي؟
لا طبعا ليه؟
يعني لانه الموضوع مش بس مقتصر على الصوت الجميل يعني في واحد يكون صوته متوسط مع التدريب مع الممارسه مع ان هو عنده شغف بالموضوع ممكن يبقى احسن كتير جدا من واحد صوته حلو ولكن بياخد الموضوع باستسهال او مش بيذاكر او مش بيجتهد على نفسه كفايه ان هو يتعمق ويفهم اكتر الموضوع ويحاول يطور من نفسه ويواكب السوق لان الموضوع مش بس صوت حلو الموضوع كمان فيه استراتيجيز في في طرق معينه تحافظ انت م- بالمنتاليتي بتاعتك على ان انت دايما عايز تتطور دايما تستغل صوتك صح مش مجرد ان حد قال لك الله صوتك جميل فخلاص آه، تكتفي بان بان انا صوتي جميل ولكن الاداء بقى انت ممكن يكون صوتك حلو جدا بس الاداء بتاعك سيء يعني صوتك حلو يعني الخامه بتاعت صوتك غليظه جدا حلوه جدا عريضه جدا عندك امكانيات صوتيه كبيره لس لما تيجي تتكلم او لما تيجي تعمل voice over بيبقى في مشاكل واضحه في الاداء انه انت عندك تل... عندك monotone مثلا طول الوقت كلامك فيه نبره ثابته ما بتتغيرش فاللي بيسمعك بيزهق منك وهكذا واحد تاني هو مجرد ان هو عنده خامه صوتيه جيده مش هنقول حاجه wow ولكن بيشتغل جدا على نفسه وعنده شغف فعلا بالمجال وبيحبه جدا مش بس واخده كان انا صوتي حلو وهشتغل فيه وهجيب منه فلوس وخلاص لا لو انت بتحب فعلا الموضوع وعندك الخامه كويسه مع التدريب والممارسه والالتزام انت هتروح في حته تانية تماما عن الشخص ال- ال- اللي صوته حلو يعني من هالكلام فينا نستنتج انه التعليق الصوتي آه، مش مستحيل على الاشخاص يلي بيظنوا انه اصواتهم عاديه خالص يعني في ناس انا عايز اقول لك انه من ضمن بقى الحاجات اللي انا مريت بيها خلال التدريب انه انا اكتشفت انه في ناس كانت جايه تجرب بس تكتشف الموضوع وتشوف يعني هل انا اصلح ولا لا وصوتها يعني هي شايفه ان هو في وجهه نظرها ان هو صوت عادي او اقل من العادي الناس دي مع التدريب وان هم كانوا عندهم كمان قابليه كبيره جدا للتعلم اكتشفوا نفسهم بشكل هم مش مصدقينه لغايه دلوقتي وكانوا بيقولوا لي انه انت خلتنا نكتشف حاجات في نفسنا عمرنا ما تخيلنا ان هي موجوده في اصواتنا وفي شخصياتنا كمان لانه وانس ان انت تحصل الكليك بتاعت انه لا ده في حاجه انا فعلا بحبها وبدات احس ان في علامه كده انه لا في عندي موهبه معينه ازاي انا ما كنتش بستغلها طول الفتره اللي فاتت او حتى بستمتع بيها وبطلعها وبوريها للعالم فلا انا انا شفت ناس كتيره كانت جايه مدى حبها للموضوع في البدايات جدا وبعد كده بدات لما تكتشف ان الموضوع ممتع والموضوع لذيذ وان انا عندي امكانيات مع التد- مع التدريب ومع الممارسه ممكن اطلع لمستوى اعلى بدات تحب الموضوع جدا والموضوع يختلف جدا بالنسبه لها طيب آه، في سؤال كمان بيخطر لي دائما آه، موضوع اللهجه وتاثيرها يعني انت حضرتك من مصر آه، مم.
واللهجه المصريه لهجه قويه جدا هيك ومتغلغله يعني آه، عند المصريين فنحن بنلاحظ لما بنسمع آه، تسجيلات لإلك آه، بالإعلانات أو غيرها إنه مو لا يمكن حدا يحزر إنه حضرتك من مصر لا يمكن ما دي دي حاجه من الحاجات المهمه جدا والمطلوبه لو انت عايز توصل لمستوى اعلى في التعليق الصوتي وعايز تعمل اشكال كتير عايز تعمل لغه عربيه فصحى فصحى فصحى كامله الفصحى الكامله ما فيش فيها هزار ما ينفعش فيها ابدا انه يبان عندك اللهجه ما ينفعش يكون في الحروف المصريه بتاعتنا الجيم مثلا ما ينفعش تطلع جيم لا تطلع جيم تطلع وهكذا فالحاجات دي هي الاساس بتاع انه انت تعمل شغل في level عالي جدا او ش- شغل فعلا احترافي مع مؤسسات كبيره هو ان انت تحافظ على صحه اللغه العربيه ده ده من ضمن الحاجات اللي انا استفدت بيها جدا من الامارات تحديدا كان عندي الحمد لله ميزه كويسه جدا ان انا اتاسست كويس في اللغه العربيه لما اتعلمت في الامارات اعتقد لو انا كنت موجود في مصر ممكن كنت اتاثر شويه يعني انا حاسس انه انا اتعلمت برضو من القران الكريم ومن المدرسين بتوع اللغه العربيه كنت انا بحب اللغه العربيه فكنت شاطر فيها بحب جدا النحو على على عكس معظم ما الناس بتحب بتحبش ابدا النحو انا كنت بحب النحو جدا فبدات انه انا ابقى فاهم كويس لو انت عايز توصل لل top level بتاع ال voice over عشان تشتغل كمعلق صوتي باللغه العربيه الفصحى انه لازم ما يبانش اللكنه بتاعتك في اي حرف في اي كلمه ومن هنا الناس بدات فعلا تقول لي انه احنا لما بندخل على ال profile بتاعك مثلا على انستجرام ونحاول نشوف الشغل فعلا ب- ب- بنلاقي فيه variety في لهجه في خليجي في شامي في مصري في English في فصحى فما بنقدرش نحدد بالظبط الا بقى لما بيشوفوني طبعا على اليوتيوب في الفيديوهات اللي انا بعملها لتعليم ال voice over او للنصايح الخاصه بال voice over ده اكيد بتكلم فيها بقى براحتي زي ما بتكلم معاكي كده بالمصري حلو خلينا هلا نحكي بموضوع التدريب امتى انت وصلت لمرحله ادركت فيها انه انا قادر الان درب اخرين شو الموقف اللي صار هيك خلاك تتاكد من هالشيء والله هو الموقف اللي صار هو صار لوحده يعني مش مش بإرادتي الموضوع وصل آه لما أنا كنت في يوم من الأيام دخلت مكان معين عشان أشوف الناس فيه بتتعلم إزاي وبتتدرب إزاي أنا كواحد من المتدربين يعني كان هدفي الأساسي مش إن أنا أروح برضو أتعلم أه طبعا كنت أكيد عايز أستفيد وأشوف الناس دي بتتدرب إزاي بشكل بقى احترافي كمدربين إزاي بيتعاملوا مع المتدربين لأنه أنا كان عندي حتة إنه أنا عارف إنه ال level الجاي بتاعي في المجال هو إنه أنا ممكن في يوم من الأيام أكون مدرب بس ما سعيتش للموضوع بالشكل ده بشكل مباشر كنت عايز اتعرف على الناس كنت عايز اشوف السوق اعمل connections فرحت وشفت ازاي الطلبه بيتعلموا فمن هنا حصل ال click بتاعت انه لا الموضوع ده ممتع جدا انا هبقى مستفيد جدا لو انا او مبسوط جدا لو لقيت انه الحاجه اللي موجوده عندي دي بعد كمان ما تتطور وتزيد خبره وت- ويبقى عندي فيها تقل معين انه انا انقلها لغيري لانه انا بلاقي ناس آه، في مصر مثلا وفي الدول التانية م، يعني بيستغلوا الموضوع بشكل business 100% يعني بيكون في قشور بيتعلموا قشور او بيعلموا الناس مجرد قشور وبيستخدموا الموضوع ان هو في ترويج وتعالى وتعلم voice over وتبقى مذيع واقعد قدام الميكروفون والكلام ده فبدات اقول طب لو انا عملت الحاجه دي في يوم من الايام مش دي هتبقى حاجه مفيده جدا بالنسبه لي وممتعه بالنسبه لي وفي نفس الوقت بقدم فيها معلومه مفيده بجد لانه انا من المطبخ نفسه يعني انا voice over فانا اكيد مريت بكل الحاجات دي وعندي background محترمه عن ال- عن المجال وعن المعلومات وعن هندسه الصوت والمعدات وفي خبره كبيره فبعدها لقيت آه، حد من المسؤولين عن المكان بيكلمني محمد آه، انت مش كنت عايز تدرب في يوم من الايام يعني احنا في عندنا الكورس القادم آه، ممكن تيجي تدرب فكنت طبعا مبسوط جدا وبدات آه، اذاكر للموضوع شويه من بعدها وبدات ان انا من هنا يبدا بقى فكره ان انا اكون مدرب وبيبقى عندي محتوى كمان آه، اذاكر ازاي اقدر اقدم المعلومه دي بشكل كمان بروفيشنال يعني بشكل يكون مدروس وفي نفس الوقت مكثف لان كنت بلاحظ اوقات انه بيكون في معلومات كتير المعلقين الصوتيين ممكن يكونوا في غنى عنها او محتاجين تركيز على جوانب اخرى من التعليق الصوتي هم interested جدا فيها اكتر من معلومات تانية نظري مش محتاجينها محتاجين عملي اكتر نتعامل ازاي جوه الاستوديو ازاي نسجل ازاي نقطع النص بتاعنا ازاي نعمل edit ازاي ازاي هندسه الصوت كل التفاصيل دي بدات ان انا اركز عليها اكتر واخلي الكورسات والمحتوى التدريبي بتاعي مكثف اكتر بحيث ان الكل يكون مستفيد وطالع من الكورس مبسوط ومتفائل ان هو ممكن يعمل نفس اللي انا بعمله ويعمل احسن منه في يوم من الايام حلو طيب آه، ذكرت انت ب- هلا بحديثك انه احيانا بيصير نوع من التجاره بهي الكورسات آه، وبيقولوا له مثل ما ذكرت مثال في مصر مثلا انه تعال وحتصير مذيع وخذ النقاط دي وانت شفت اخطاء هالكورسات كلها وعم تحاول تتجنبها بالكورسات اللي انت بتعملها حقيقي آه، نقطه انه آه، المذيع وال voice over artist عم بيصير لغط بهالمف... بهالمهنتين صح.
انا بشوفهم مم.
مهنتين منفصلتين طبعا يعني مذيع الراديو ممكن ما يكون قادر انه يأدي ويلون بصوته مثل ال voice over artist فدائما عم بيصير لغط فيك تحكي لي اكثر عن هالمهنتين من وجهه نظرك انت شو الفرق بيناتهم الفرق طبعا انا شايف انه في فرق كبير يعني آه، مذيع الراديو زي ما انت قلتي ممكن يكون في منه آم، اشخاص غير قادرين على ان هم يعملوا التلوين وتنغيم لما نتكلم مثلا على اعلانات او نتكلم على حاجه فيها آه، مجال كتير للتلوين في الصوت لان هو في الاخر بيتكلم زي ما احنا بنتكلم مش محتاج يكون مصطنع او ان هو يتكلم بطريقه معينه وي- ويغير في نبره صوته لا هو بيتكلم كلام عادي ف وفي منهم ناس تانية اصواتها من كتر ما الناس بتحبها في الاذاعه الشركات او المعلنين بيجيبوا الاصوات دي عشان يعملوا اعلانات باصوات الناس المعروفه في الراديو والناس بتسمعهم فعندهم credit عند الناس وال voice over artist هو شخص قادر ان هو يعمل اشكال من اشكال التعليق الصوتي زي الاعلانات زي الوثائقيات زي الدوبلاج كل الحاجات اللي فيها آه، ممكن يكون فيها تمثيل صوتي اكتر لانه انت دورك هنا ان انت تنقل معلومه او تنقل او تحكي عن منتج معين بطريقه دعائيه بطريقه تشويقيه فمحتاج ان انت تبقى فاهم انه ممكن يتطلب مني اي نوع من انواع التعليق الصوتي وممكن تكون انت متخصص في نوع معين او شكل معين وممكن يكون عندك اكتر من تخصص على حسب قدرتك انت وعلى حسب امكانياتك الصوتيه وامكانياتك اللغويه كمان يعني في ناس كانت تجيلي الكورسات عندها شويه العربي بعافيه في مشكله بالعربي فاقول له لا طب انت اشتغل على خط ان انت ت- تظبط اللغه العربيه بس نقطه القوه اللي موجوده عندك اللهجه بتاعتك ركز عليها حاول تشتغل في الحته دي وتركز عليها دلوقتي وفي نفس الوقت باراليل انت بتتعلم القواعد بتاعه اللغه العربيه وتحاول تشتغل على التشكيل وال... ومخارج الحروف والحاجات دي كلها فلا في بي- في فروقات ما بين ال voice over artist ومذيعين الراديو كبيره يعني الاثنين مش حاجه واحده اطلاقا خالص يعني طيب آه، شغلة تانية آه، الحالة النفسية للمعلق الصوتي يعني اه هي مثل مثل حالة نفسية لكل حدا موظف أو بيشتغل بالحياة دي صح.
يعني أحيانا ال- المشكل حدا بيشتغل قادر إنه بكل يوم تكون نفسيته ومعنوياته قوية نحن في عالم فيه متغيرات وأحداث عم بتصير حوالينا بنتأثر أكيد آه، ممكن في في يوم مش جاي عبالنا نروح على الشغل مم.
لكن ال voice over artist احيانا بيكون مطلوب منه اعلان بوقت معين وهو عم بمر خلينا نقول بفتره تقلبات بفتره احباط يعني انسان هو بالنهايه طبعا فكيف ممكن يفصل يعني فنه وادائه الصوتي عن حالته النفسيه عن جد انا حابه اعرف هذا السؤال أنا جواب آه.
انا حاليا اصلا مم.
بمر باللي انت بتقوليه ده لانه فعلا الموضوع عامل زي الممثل بالظبط مش الممثل ده ممكن يكون على المسرح مثلا وفي عنده مشكله عائليه كبيره جدا او حد من عيلته او حد من اهله توفى لا قدر الله او حصل اي ظروف عائليه تمنعه انه يكون بيمثل وبيضحك وعايز يضحك الناس طبعا ده ده بيحصل اكيد معانا بس مش زي الممثلين اكيد لانه الممثل كمان بالصوره فمحتاج يشوفك محتاج يشوف شكلك عامل ازاي وشكلك كويس وبيضحك لكن احنا من ورا ال- الميكروفون بس فالموضوع هنا انا بشوفه بيرجع دايما للاراده العزيمه او الشخصيه بتاعت ال- الشخص نفسه لانه طبعا بيحصل لك ممكن مشاكل في الشغل او مشاكل في حياتك بشكل عام ويكون عندك شغل ومطلوب منك شغل انا بشوف دايما ان ده بيأثر بشكل رهيب على ادائك وعلى صوتك وعلى مدى نجاح العمل ده لانه آه، اكتر ال- الاعمال اللي انا بشوفها ناجحه وجميله وطالعه زي ما بنقول كده perfect انه انت بتكون حالتك المزاجيه والنفسيه متوافقه تماما مع المطلوب وان انت فعلا مبسوط ومستمتع باللي انت بتعمله انا افتكر انه من انجح الحاجات اللي انا بحبها لنفسي هو الحاجات اللي انا بكون رايح فيها وانا الحمد لله في حاله نفسيه ممتازه جدا وداخل عشان استمتع لانه انا بس مش بعمل الشغلانه دي عشان هي حلوه او عشان هي بس بتدخل لي فلوس لا انا بعملها كمان عشان انا بكون مبسوط بيها فانا بنصح حتى الناس عندي في الكورسز انه انت لما يكون مطلوب منك وظيفه ما تروحش وانت دايما خايف ومضغوط و... احنا كلنا بنكون خايفين ومضغوطين في الاول في البدايات ولكن بعد كده تحاول دايما ما تحسش ان ال- الوظيفه دي او الشغلانه دي عامله ضغط نفسي كبير عليك لا حاول ان انت تروح عشان تعمل حاجه انت بتحبها وتكون مستعد وشايف انه العميل اختارك انت عشان هو صوته صوتك انت عاجبه وشايف ان انت امثل اكتر واحد مناسب ان هو ي- يمثل ال- البراند بتاعه فمن هنا بتيجي فكره ان انت تستمتع لو انت استمتعت وكنت مبسوط ومتقبل جدا اي حاجه ممكن تحصل خلال ال session وقت التسجيل صدقني هتتعامل بشكل مريح وهتكون مبسوط جدا وحاسس انه العمل فعلا طالع من قلبك وبيعجب الناس يمكن من اول او تاني take ف...
يعني هي مهارة انه ال voice over artist يفصل شو عم بيصير معه مثلا حل- خلينا نقول بحياته الشخصية غير ضغوط المهنة نفسها، صحيح شيء بحياته الشخصية صار وزعجه مهم.
و- وبنفس الوقت عنده تسجيل اعلان ضروري لازم يسلمه بوقت معين مم.
وهو عم مم.
بمر بهذا الظرف الشخصي مم.
الصعب بدي رايك هي مهاره انه يقدر يفصل شو عم بيحس مم.
بمشاعره ليطلع صوته آه، مفصول تماما عن الحاله اللي عم اه انا بيعيشها بشوفها مهاره وفي نفس الوقت زي ما قلت لك عقليه mentality وخبره انه انت لما بيكون أم، عندك خبره غير لما يكون لسه واحد مبتدئ وحاسس انه انا لا ال mood بتاعي ممكن بيأثر على ادائي انا اكيد في الاول زمان مثلا كان كنت بحس انه انا اه ال mood بتاعي بي- ممكن ياثر شويه على التسجيل او يخليني زهقان عايز اخلص من التسجيل بسرعه عشان أ- اشوف المشكله اللي عندي فاكيد ده بيأثر على ادائي بس بعد كده بلاقي انه بيجي لي اعمال يعني مهمه اكتر او تقيله اكتر وانا بتكون مثلا عندي ح- مشاكل او عندي حاجات تمنعني ان انا اكون في الحاله المزاجيه الم- الم- المية مية بتاعتي ولكن بعملها احسن وبعملها كويس جدا لانه بقى فيه خبره بقى فيه خبره في التعامل ان انت ازاي هتعرف توصل الاحساس المطلوب وتتغاضى تماما وتفصل لانه انا بشوف انه انت وانس ان انت دخلت الاستوديو او قفلت عليك باب الغرفه بتاعه الاستوديو المنزلي بتاعك وبدات تسجل قدام المايك خلاص انت في عزله عن العالم تماما من هنا بتيجي فكره التوحد مع النص او المنتج اللي انت بتعمله خلاص انا فصلت دلوقتي من الحياه انا مش محمد انا دلوقتي X الممثل عن الشركه او المنتج ده وبقدم صوتي كواحد منهم وانا فصلت انا كاني بمثل انا واحد تاني هو فعلا اسمه تمثيل صوتي احنا برضو artist فهي بتيجي من الخبره وان انت الخبره دي هتدي لك هتكسبك المهاره بتاعت ان انت تتعامل مع الوضع النفسي بتاعك بشكل احسن ما كنت بتتعامل قبل كده بالتدريب يعني فينا نقول بالتدريب ممكن طبعاً.
تجي هي الامور طبعا طيب في شغله كمان عن المعلقين الصوتيين وهذا السؤال انا هيك شخصيا حابه اعرف مم.
آه، اجابته مم.
هل ضروري انه يكون ال voice over artist ملم بكل انواع الاصوات والالوان للصوت واللهجات ام ممكن يك- يكون متخصص بشيء واحد سؤال جميل ومتشعب شويه هقول لك البدايه ما انا بشوف ده في الناس المتدربين اللي عندي بيجوا لي الكورسز وهم مثلا حاطين في دماغهم تخصص واحد بس شايفين ان هو ده هو ده ال voice over انا يا استاذ محمد انا بحب الدوبلاج جدا وعايز اشتغل مدبلجه بس فهنا انا يعني بيصعبوا عليا لان لانه انت مش فاهم انه في حاجات تانية كتير لان ممكن الشخص ده فاكر ان ال voice over بس مجرد هو دوبلاج ما يعرفش ان في شعب كتير وفي تخصصات كتير بقول له اكتشف صوتك يعني ما تحصرش نفسك في مكان مه- معين او تخصص واحد اكتشف الاول المطلوب انا بشوف ان انت الصح اللي تعمله ان انت تكتشف كل المجالات شوف كل التخصصات جرب صوتك في حاجات كتيره مش بس لون واحد لو انت بتحب الاعلانات بس طيب ما تجرب حاجه تانية جرب وثائقيات جرب اخبار لو انت لغتك كويسه مثلا جرب تعمل حاجه زي الاخبار زي الوثائقيات لو انت بتحب الدوبلاج بس طب ما تجرب حاجات تانية جرب تعمل اعلانات ما هو الد- الدوبلاج فيه تلوين والاعلانات فيها تلوين في في ش- في شخصيه معينه جوه ال- من خلال الكورسات اللي انا دربت فيها ناس كتيره كان آه، واحده م- هي مقتنعه تماما انه انا بتاعت اخبار بس واخبار يعني شوف ازاي وقلت لها طيب معلش انا شايف ان صوتك ينفع كمان في الاعلانات قالت لي لا لا لا يا استاذ محمد ده انا ما ما افتكرش صوت قلت لها طب جربي بس جربي جربت الموضوع لان انا شايف ان عندها خامه حلوه خامه اعلانيه يعني تنفع تبقى في الاعلانات فجربت عملت الاعلان بعد ما هي نفذت هي ما كانتش يعني مرتاحه 100% قلت لها طيب تعالي نشوف النتيجه بقى بعد ما نعمل هندسه صوت ونقطع ال- النص بتاعك ونحط الكلمات ورا بعضها نحط المزيكا بعد ما سمعت التسجيل واو انبسطت جدا انه انا ازاي انا ده صوتي انا ده انا فلا انا بنصح دايما الناس لا اكتشف حاجات كتير انا شخصيا نفس الكلام عندي يعني أم، ما كانش البدايه ان انا عارف ان انا هتخصص في الاعلانات او هتخصص في ال- مش عارف ايه لا انا ب- ب- جربت حاجات كتيره جدا وسمعت ناس كتيره جدا لانه مهم جدا يكون عندك حاجه اسمها التغذيه السمعيه في ال- في التعليق الصوتي انه انت تسمع لمحترفين كتير اسمع لاشكال كتيره وت- وتلوينات كتيره انا فاكر ان انا من مراحل التعلم بتاعتي انه انا كنت آه، في البدايات خالص اسمع لناس فيعجبني جدا اللون بتاعهم انه عندهم في هويه في الصوت بتاعتهم واضحه جدا في حد بيتكلم بهوا كتير عنده مثلا فبدات اقول ايه ده طب ما انا عمري ما جربت ان انا آه، ادخل الهوا في التعليق الصوتي واجرب كده الاحساس بتاع الحاله الحالمه والدريمي دي فمن هنا بدات اكتشف انه في حاجات واستخدامات كتيره للصوت من خلال ايه انه انت بتسمع كتير وبتشوف كتير وبتتعلم من ناس هم فعلا ناس محترفه او ناس ليهم يعني اسم في ال- في السوق لانه برضو في جانب او يعني هو موضوع سلاح ذو حدين شويه ان انت تبقى اكسبوزد على كل حاجه انه انت ممكن تنحصر او تشوف ناس انت من وجهه نظرك ان هم دول محترفين او بيقولوا على نفسهم محترفين هم للاسف مش محترفين ولا حاجه وتكون انت عايز تعمل زيهم بس لان بشوف مثلا عندنا على فيسبوك بيكون في مجتمعات او groups خاصه بالتعليق الصوتي ناس قافله على نفسها عامله closed group وبتقول ان هو ده ال voice over وبيسقفوا لبعض ومش عايزين ينفتحوا لاي حد بيجي من بره او ان هم يشوفوا ايه المحترفين بجد الموجودين لان هم شايفين ان هم بيشجعوا بعض هم بي- بيطمنوا على بعض لكن الصح بقى ان انت تحاول تشوف تخرج بره ال comfort zone بتاعتك دي وتشوف ال- العالم اللي بره وتشوف الحاجات ال- ال- الاجانب مثلا بيعملوا ايه تحاول ت- تفهم بس تاخد فكره عن الناس بتعمل ايه بره بس ما بيمنع آه، برجع انا بسال السؤال يعني ما بيمنع بعد ما ال- ال- الهاوي او المتدرب انه يشوف ويجرب حاله بكل المجالات مم.
مجالات الصوت بعدين يكتشف انه لا انا برتاح هون ويتخصص فيه غلط طبعاً.
شيء تخصص لا خالص مش غلط آه.
بالعكس آه.
انا ب- انا بنصح الناس اصلا بالتخصص بس بعد ما تكتشف نفسك وتجرب اشكال كتيره وتلاقي نفسك مرتاح اكتر مع واحد او اتنين او تلاته مفيش مشكله انا واحد من الناس بحب اعمل كل حاجه بعمل فصحى بعمل وثائقيات بعمل آه، ب- بروموهات حاجات رسميه للحكومات والمش عارف ايه وفي نفس الوقت بعمل اعلانات بعمل حاجات فيها ضحك فيها ابتسامه فيها كوميديا مفيش اي مشكله في الكلام ده بالنسبه لي انا لكن حد غيري يقول لي لا لا لا انا ما, ما ما بحبش النوعيه دي مثلا لا انا بحب اكتر الاعلانات وشايف كمان ك business wise انه هي بتكسب اكتر طيب انا ممكن اكون بحب حاجه تانية بس في نفس الوقت السوق بيقول والله انه الكتب الصوتيه مثلا ممكن انا الموضوع مرهق بالنسبه لي انا بحبها كل حاجه لكن برضو انا هدفي دلوقتي انه انا كمان اكسب من الصناعه دي فانا بحب الاعلانات والاعلانات بتكسب اكتر مثلا من وجهه نظر والسوق اللي انا فيه بيطلب اكتر فخلاص هو يعني بتت... يعني الظروف كده فجأة بتجتمع عشان تخليك مثلا تتخصص في حتة معينة وتكمل فيها وبي... وساعتها بيكون كمان ايه وصولك فيها بيكون اسرع يعني انت بت... خلاص انت مركز مجهودك في الاعلانات بس فانا خلاص شغلي كلي وتركيزي وال business بتاعي وال marketing بتاعي والتسويق لنفسي كله في اتجاه انه انا بحاول اجيب لنفسي اعلانات اكتر اعلانات تجاريه اكتر هذا التوجه آه، نحو ال voice over عم نشوفه كتير هلا مجتاح يعني مواقع التواصل الاجتماعي مواقع آه، آه، العمل آه، كتير شباب كتير صبايا عم يحاولوا يختصوا بهالمجال عم يتوجهوا ليتدربوا مهم.
آه، عم يرتبط الموضوع شوي بانه دخله المادي ممتاز مهم.
هل فعلا هذا الشيء صحيح انه قروا قروا لهالدرجه قروا بقى على العالم لا يعني هو بس يعني اكيد في إيه.
جانب طبعا ان هو الموضوع فيه اكيد مكسب مادي و- و- وقد ايه هو ممكن يكون للعامه قد ايه سهل انه انت خلاص انت ممكن تبقى في البيت في استوديو منزلي عندك مجرد مايكروفون صوتك كويس خلاص ما انت في البيت وبتعمل فلوس ماشي هو في الجانب ده موجود بس الموضوع اعمق من كده بكتير اللي خلى الموضوع ينتشر بالشكل الكبير ده انه بقى فيه access مش طبيعي على معدات على كورسات على بقى في انفتاح رهيب لانه اي حد دلوقتي ممكن في 10 دقائق يعمل order من على امازون جاب مايكروفون جاب فوم يعلقه في المكان ويعمل استوديو في البيت وكارت صوت ومش عارف ايه بمنتهى السهوله يتفرج على فيديو ازاي تعمل استوديو في البيت خلاص اشترى الحاجه وصلته تاني يوم تاني يوم الصبح بقى عنده استوديو في البيت فده ما كانش موجود زمان كان زمان الناس بتسجل في الاستوديوهات على ال tapes اللي هي اللي هو لو لو سجلت غلط خلاص هنضطر نغير الفيلم وح- وقصه قصه كبيره يعني فدلوقتي في تطور تكنولوجي وتطور كمان في ال social media وفي ال resources الموجوده للتعلم خلت اي حد يفكر 100 مره بالذات كمان وقت الكورونا كمان إن الناس كلها قاعده في البيت فايه الحاجات اللي ممكن نعملها في البيت voice over ممكن ان انا استخدم صوتي لو انا صوتي جميل وبحب الموضوع انه انا ابدا voice over في البيت طيب آه، فينك هيك تلونا شوي او تحكي لنا مقاطع بطرق مختلفه بس الناس يسمعوا شوي من أوكي.
شغلك في- خلينا نقول على بودكاست صارت معي مع مها فطوم مثلا هي الجمله أوكي.
على راديو الان اذا عايز بدك.
اسمعيها بدأ اعلاني مثلا مثلا إيه.
Okay انتم الان تستمعون الى صارت معي مع مها فطوم على راديو الان يا سلام خلينا نشوف شيء ثاني في مثلا عميل يطلب منك العمل ده بس معلش محمد اعمله سريع مثلا اوكي انتم الان تستمعون الى حلقه خاصه من صارت معي مع مها فطوم على راديو الان الله خلينا نقول بطريقه الوثائقيات مثلا مم.
Okay في حرب الصين على الايجور قليل من الاسلحه كثير من التكنولوجيا بعد سيطرتها على اقليم تشينجيانغ عام 1949 عمدت الصين الى طمس هويه اقليه الاويغور المسلمه التي يصل عدد افرادها الى 11 مليون شخص بكين اجبرت الايجور على دراسه الايديولوجيه الشيوعيه ومنعتهم من اقامه الشعائر الدينيه نحو مليون شخص من الايجور ألقي القبض عليهم ووضعوا في مراكز اعتقال بزعم إعادة تأهيلهم
يا سلام ده من خلال الكورسات فنان طبعاً.
والله يا محمد الله يخليك يا رب.
آه، أنا بالمناسبة بدي أذكر إنه أنا دربت يعني معك وكان كورس ليا ممتع الشرف.
جدا ربنا و...
يخليك.
واستفدت منه بمهنتي أنا مش كانت الغاية منه إني أنا أصير voice over artist لكن كانت آه، هي مجرد هيك تعزيز لمهنتي كمذيعة راديو مم.
من ناحية تلوين الصوت آه، من ناحية صح.
آه، الأداء مم.
وهيك قصص وكتير وانا فاكر استفدت.
كمان انه مها كانت من اشطر الناس طبعا وكانت انا فاكر جمله معينه دايما لما بفتكر مها كانت بتقول لي انا عايزه اعمل اشكال كتير عايزه اكون متنوعه تمام انا فاكر حتى قلت لي عايزه ابقى زيك في يوم من الايام ان انا اعمل اشكال كتير اعمل حاجات متنوعه انا فاكر المعلومه دي كويس جدا من ناحيه التنوع صح ف- انه بقدر بخلال آه، برامجي اني نوع مم.
بصوتي واقرا صح.
آه، كل الحالات يعني مم.
كل الجمل بحالات مختلفه ومعلومه كمان يا مها م- من ضمن الحاجات الممتعه في المجال بتاع التدريب كمان انه انا في الاخر لما بشتغل مثلا على مشروع تخرج لحد من الطلبه بكون فعلا مستمتع ومبسوط لما بيكون الاداء بتاعه طالع حلو جدا و- وفعلا بيطبق المعلومات اللي احنا بنتعلمها خلال الكورس فاكيد التسجيلات اللي انا اشتغلت فيها معاك كانت من اكتر الحاجات اللي استمتعت فيها يعني تسلم ربنا يخليك طيب خلينا نحكي هلا آه، بلكي هذا الجزء الاخير من حلقتنا اليوم نحكي فيه بشكل عملي كخطوات مهم.
لكل اللي عم بيسمعونا ومهتمين بمجال التعليق الصوتي آه، شافوا هذا الموضوع معك بيعرفوا انك انت مدرب وحبوا يسمعوا هالحلقه ليشوفوا شو ممكن يعملوا كخطوات مبدئيه ليتوجهوا يفوتوا هذا المجال جميل والله انا انا اتكلمت في الموضوع ده مثلا على اول فيديو ليها على يوتيوب كان حاجه لسه م- يعني شغل مبتدئين شويه ولكن كان الموضوع فعلا على هيئه خطه كان من زي 8 خطوات كده ازاي تحترف او ازاي تحط لنفسك خطه ان انت تحترف مجال التعليق الصوتي بشوف في البدايه انه انت محتاج تشتغل بشكل professional شكل م- مدروس شويه يعني ما تحاولش ان انت تبقى دايما low standards وتحاول تشتغل بس بالمايك بتاع ال- ال- الموبايل والكلام ده لا عايز تشتغل الحاجه دي او بتحبها فعلا ادرسها الاول كويس افهم هي عباره عن ايه شوف الابعاد شوف ال scope بتاعك احنا بنتكلم في ايه بالظبط هل بنتكلم بقى ان احنا محتاجين معدات over ومش عارف ايه وكاميرات ولا انت مجرد محتاج كذا واثنين واحد واثنين وثلاثه وتفهم الموضوع عباره عن ايه وبعدين تبدا تحدد والله وال- scope ده هل انا اقدر ان انا يعني قادر ان انا عليه ولا لا فلو انت قادر اشتغل بشكل professional وبعدين بشوف انه انت بعد ما تدرس الموضوع ده خطوه بتختصر عليك خطوات كتيره جدا وشهور كتيره جدا انه انت تروح تاخد كورس انا بشوف ان انت ده حاجه هتسرع لك جدا جدا جدا خطوتك لانه انت بتاخد خلاصه خبره واحد مر بكل اللي انت عايز تمر بيه ده فهيوري لك شكل الطريق وهيدي لك نصايح وهيدي لك توجيهات مباشره على ادائك فالكورس فعلا بيختصر كتير جدا جدا على الشخص بدل ما يتعلم مع نفسه ممكن يكون زي ما قلت لك في الاول معرض انه يتع- يتعلم من مصادر مش موثوقه 100% فهيتاخر كتير لكن الكورس فعلا بيختصر الطريق بالذات لو كان المدرب حد فاهم وحد له اسم في السوق ده اول حاجه بعد كده بقى بتحصل انه انت طيب انا خدت الكورس دلوقتي بيحصل بعد كده انه انت مطلوب منك تكون فاهم بقى بعد الكورس ده انه التدريب الحقيقي بتاعك بيبدا بقى ابتداء من النهارده من بعد بعد اخر يوم في الكورس فهمت انت خلال الكورس انه انا مستوايا كذا بحب كذا المدرب قال لي اشتغل على واحد اتنين تلاتة اربعة وانا كمان بدأت احب وجربت اشكال معينة فبدأت احس ان الاشكال دي هي دي المناسبة اكتر ليا فهنا بقى الخطة بتاعتك للمرحلة اللي جاية هي دي اللي بتحدد هل انت فعلا هتكمل ولا ممكن الموضوع يتحول ان هو مجرد آه، هواية او مش بشكل احترافي يعني وبشكل business أه وان انت مدى سرعتك ومدى تجاوبك مع الشغل على الأش- الاخطاء والمشاكل اللي موجوده عندك لان انت المفروض ان انت تكون عرفت من خلال الكورس انا مشاكلي فين نقاط القوه اللي عندي فين اللي محتاج اركز عليها مدى بقى سرعتك وتجاوبك مع التطوير نفسك هو ده اللي بيفرق كتير ان انت توصل لحاجه بسرعه في المجال ده ولا لا انا ما بنصحش الناس انه انت بسرعه جدا وحاول تختصر واعمل shortcuts طول الوقت لا خد وقتك جدا وتعلم جدا لانه بالذات في الاداء بيتطور كتير مع الوقت يعني انا من سنتين ثلاثه لما اسمع شغل اعلان ليا غير دلوقتي تماما ككل حاجه كاداء كطبقه صوت كتلوين كنت قبل كده ممكن اكون انفعالي اكتر سريع زياده جدا عن اللازم دلوقتي بقيت احس انه لا في تقل في الصوت اكتر في رزانه في السرعه مش لازم تبقى اسرع حاجه عشان الكلام كمان يكون واضح كل التفاصيل دي بتيجي مع الوقت والممارسه يعني م- م- مش في يوم وليله انت واحد لسه ما يعرفش حاجه عن ال voice over بعد شهر هيبقى معلق محترف وبيعمل شغل brands ممكن تحصل طبعا لو انت ما شاء الله عليك يعني قوي جدا وعندك موهبه كبيره ولكن في الغالبيه العظمى بلاقي انه انت محتاج تتقل شويه على نفسك وتاخد فكره عن الموضوع وتجرب وتغلط مره واثنين وثلاثه لغايه لما تحس انه انا اتعلمت من الاخطاء دي كلها بقى في عندك يعني history كامل من الاخطاء وال- والتجارب هي اللي وصلتك للمرحله بتاعت النهارده انه انت بدات تبقى فاهم الموضوع ده بيتعمل صح ازاي جميل طب سؤال كمان خطر لي هل مطلوب من المعلق الصوتي انه يعرف تقنيا امور تقنيه يعني خاصها بالاجهزه بالمايكات ببرامج اداء الصوت آه، مش مفروض بشكل رهيب يعني اللي هي as plus يعني انت مثلا بالذات في الوقت اللي احنا فيه ده انه زي ما قلت لك في الاول انه بقى في امكانيه ان انت تعمل استوديو في البيت فهتبقى حاجه زياده extra ليك انت كمان انه انت تكون فاهم ازاي تعمل استوديو في البيت وتتعامل مع الميكروفون وتسجل لنفسك وتقطع وتعمل edit لنفسك ولو غلطت تتغير ومش عارف ايه وكل الكلام ده extra ليك لانه بدا يكون في مواقع لل freelance لل voice over كتيره جدا ممكن تشتغل عليها من البيت فلو انت بتقول لا انا مش عايز اوجع دماغي بالتفاصيل التقنيه وهروح اسجل في استوديو بس فانت قللت الفرص اللي ممكن تجي لك للشغل صح ولا لا أم، يعني اه ممكن تكون انت اه يعني مش حابب فكره انه انا اتعامل مع ال technology وال software الخاص بالتسجيل وانواع الميكروفونات المختلفه والكلام ده وتركز في ال- في الجانب بتاع انه يجي لي شغل من خلال الاستوديوهات واروح اسجل في الاستوديو it's okay يعني ده براحتك على حسب برضه طبيعه حياتك انت وطبيعه شغلك انت شايف انه انا ما عنديش وقت انه انا او ما عنديش امكانيه في البيت ان انا أجه- اخصص مكان للتسجيل واركز التسويق بتاعي كله ان انا اسجل في استوديوهات براحتك خالص بس في نفس الوقت it's plus دي حاجه مهمه جدا وهتدي لك يعني benefits عظيمه جدا إن انت براحتك وكمان بتذاكر وبتتدرب وفكره ان انت فاهم بتتعامل ازاي مع الميكروفون عشان لما تدخل استوديو كمان تبقى عارف ال levels وعارف ازاي توقف صح وازاي يعني ايه pop filter يعني ايه مايكروفون كل الحاجات دي كلها محتاج ان انت تكون على الاقل عندك الاساسيات بتاعتها يعني طيب اخر هيك سؤالين عن مواقف محرجه صارت بينك وبين clients مثلا ما عجبته القطعه خلاك مم.
تعيدها آه، وكمان الشق تاني من السؤال كونه انت بتشتغل من البيت مهم.
وحضرتك متزوج وعندك اطفال فكيف هذا الامور انت مسيطر عليه من ناحيه جوده الصوت والاداء والشغل طيب نمسك السؤال الاولاني بتاع المواقف المحرجه هو انا مش بشوفها مواقف محرجه هي ما بتكونش فيها اي احراج لانه في الاخر business يعني في عميل عايز منك خدمه وانت كمان بتشتغل الحاجه دي ف من الاخر م- مهمتك ان انت توصل له الم- ال- ال- المنتج بالطريقه اللي هو مقتنع بيها وعايزها فالموضوع ما فيش فيه اي احراج زي ما بنقول لا لا بنسميها ايه لا حياء في العلم لا برضو لا حياء في ال voice over فبيحصل انه انت ممكن تعمل اداء انت شايف ان هو مناسب اكتر وال client يقول لك معلش محمد آه معلش احنا كنا عايزينه فيه حماس اكتر او اسرع اكتر ولا لا لا مش هو ده الاداء خالص اللي احنا عايزينه فهنا بقى بيبقى فيه عوامل كتيره برضو ليها علاقه بان انت تكون فاهم كويس من البدايه من قبل ما تسجل ايه المطلوب من النص ده انت فاهمه كويس فاهم كل كلمه فيه فاهم انت بتخاطب مين من الجمهور بتاعك وايه الاداء المطلوب والكلاينت عايز ايه وبنتفق مع بعض قبل ما نسجل بالذات لو النص طويل انه هو ده النوع الاداء اللي انت عايزه واسجل جزء من النص مثلا اقول له هو ده الاداء هي دي السرعه هي دي الطبقه هي دي ال- ال- الشخصيه بتاعت الصوت عايز يكون في character في ح- في تهكم مثلا ولا عايز الكلام serious عايزه formal وبنتفق وبنسجل عينه خلاص approved من ال client خلاص تمام بنشتغل واحنا مطمنين انه مش هيحصل بعد كده تعديل على الاداء ممكن يكون في تعديل على النص نفسه او السكريبت او طريقه النطق الكلمات ممكن ولكن يعني طبعا بتواجه كل المعلقين الصوتيين واشطر المعلقين الصوتيين لما بيعمل شغل مش دايما بيكون approved من اول مره ممكن يكون في تعديلات كتيره جدا وده بيحصل مفيش فيه اي احراج خالص يعني يعني ما بتصير انه مثلا خلاف بوجهات النظر الكلاينت بده هيك وانت شايف كمعلق صوتي وكمحترف انه لا هذا الاداء ال- المناسب اكثر بصي احنا في برضه عندنا في المجال بتاعنا العميل دايما على حق برضه لان هو في الاخر هو اللي عايز المنتج بالشكل ده بس انا هنا دوري بقى وشخصيتي وحضوري هو اللي بيفرق العامل ده بيفرق لو انت حد لسه في البدايات ممكن خلاص يعني يخلي ال- ال- التعامل بينه وبين العميل ياثر كتير على ادائه وهو اتضايق جدا منه وما عندوش خبره في ان هو يبقى عنده ثبات انفعالي جوه ال session مثلا او وقت التسجيل حتى لو بيسجل في البيت وهيخلي ال mood بتاعه وطريق- ونظرته لل client تاثر على ادائه لا انت المفروض تبقى فاهم انه انت مطلوب منك توصل الحاجه لل client بالشكل اللي هو عايزه بس لو انت كمعلق صوتي مش راضي عن العمل ده ممكن تعتذر عنه انا بشوف انه انا لو انا حد عايزني اعمل تلقين مباشر ويلقني اعمل ايه بقى طب ما تفضل حضرتك مم.
تعالى سجل طالما انت شايف انه الاداء بتاعي مش هو المناسب انا في الاخر انا اللي عندي ال- الكرافت انا اللي عندي ال- ال- السكيل دي فانا ال- انا اكتر واحد شايف انه هي ممكن تبقى كده لكن هو ممكن يكون له نظ- وجهه نظر مختلفه بالنسبه للعمل ده انه ممكن بعد كده يتعرض على التلفزيون كاعلان فهنصور المشهد ده بشكل معين فمحتاجك تكون ابطا في الجمله دي مثلا عشان هتتصور ففي وجهات نظر للموضوع مش بس انه مجرد انا مقتنع بالاداء بتاعي وان هو ده الصح ولا مفيش حاجه صح غيره لا في في ظروف تانية بتخلي العمل يكون في تلقين مباشر من المخرج الصوت او ال client او او اي حد طيب آه، كيف عم تقدر تنظم امورك في البيت وتسيطر على الوضع مم.
كونه في اطفال هنا بقى الشطاره بتاعت انه انت ازاي تعمل استوديو في البيت وتتعامل مع الوضع بذكاء هي دي الفكره كلها لانه احنا في الاستوديوهات المنزليه مستحيل نوصل لطريقه العزل الاحترافيه والمعالجه الاحترافيه بتاعت استوديو مجهز بتكلفه عاليه جدا فهنا بيبقى الشطاره ان انت تبقى فاهم ازاي تعمل ده ازاي تسجل في اوقات مناسبه ما ينفعش طبعا انت تيجي في نص اليوم واولادك او انا عندي مثلا البنات في البيت اصوات عاليه جدا واختار ان هو ده الوقت المناسب للتسجيل لا تحاول يكون في ظرف او وقت مناسب اكتر تهيئ الظروف ولو قدرت ان انت تعزل بقى الغرفه اللي انت بتسجل فيها والمكان اللي انت بتسجل فيه في البيت بشكل كامل هيكون مكلف شويه ولكن ممكن تعمل ده وكمان معالجه الصوت وكمان الموضوع بيبان اكتر لما انت بتشتغل وتتعلم هندسه صوت لانه في حاجات في filters معينه وحاجات ل... لازاله التشويش او لتقليل التشويش اه ممكن تاثر على الصوت شويه وكل حاجه ويبقى احسن لو انت ما استخدمتهاش ولكن تقدر تداري بيها بعض المشاكل زي صوت noise خفيف زي اللي احنا سامعينه مثلا ال AC شغال احنا في دبي فممكن يبقى في الصيف انا في اوقات كتيره يعني لو النص طويل ما بقدرش ان انا افضل محبوس من غير AC فبشغل AC على درجه منخفضه وصوت منخفض وبهندسه الصوت تستخدم plugin معين او فلتر معين لازاله التشويش فالموضوع بتاع ازاي بتعامل في البيت بعمل ال mix ده ان انا فاهم كويس جدا ازاي اجهز مكان مناسب للتسجيل ما يكونش فيه صدى صوت بان انا اظبط الحوائط عندي في البيت احط عليها حاجه زي الفوم اللي بيكون موجود في الاستوديوهات وما بيكونش تكلفته ع- عاليه ولا حاجه ده مجرد اسفنج في الاول وفي الاخر يعني بس مهمته ان هو يكسر الصوت ويمنع انه يحصل فيه ايكو او صدى للصوت فبيبان انه انت مسجل في مكان treated مكان معالج مش باين فيه صدى صوت بس ممكن يكون في noise جاي من بره او اصوات شارع او اصوات اطفال او حاجات زي كده فده محتاج ان انت بقى الحيطان بتاعتك وال- والابواب والنوافذ كل ده يكون مغلق والستاير تكون قافلها كويس فتجهز لمكان هادي جدا وتحاول تعالجه بشكل مناسب عشان يكون مفيش فيه صدى صوت وتختار اوقات مناسبه للتسجيل وده اللي انا بعمله يا اما بسجل الصبح بدري جدا يا اما بالليل شويه متاخر بس لو سجلت بالليل متاخر محتاج ان انا في طول اليوم ده اكون مش مرهق بدنيا بشكل over يعني لو بسجل بالليل يكون في ال weekend في اجازه مثلا انا مش تعبان طول اليوم فبختار وقت بعد ما الاولاد يناموا ف يعني اختيار الاوقات المناسبه ده من اكتر الحاجات اللي بتخليك تطلع عمل كويس وهيك باختصار إذا في شيء خطط أو أفكار للمستقبل مم.
قريب والبعيد والله في طبعا كل واحد عنده تطلعات للمستقبل انا واحد آه، عندي افكار كتيره جدا نفسي بحلم ان انا اعملها في يوم من الايام لانه انا لسه لغايه النهارده مش معتمد على ال voice over والتدريب آم، ك full time لكن انا عارف انه انا الهدف بتاعي الفتره اللي جايه انه انا يكون ده هو ده ال full time بتاعي بس محتاج يكون في طريقه ما ان انا اوصل للل level ده او اوصل للحاله دي وانا مرتاح ماديا لانه انا معايا اسره وعايز الاسره دي تفضل موجوده معايا في دبي احنا من مصر وكل حاجه بس انا عايز افضل موجود في البلد انا بحب البلد جدا جدا وشايف ان فيها potential رهيب جدا السنين اللي جايه انه انت تتخصص في ال- في الموضوع ده لانه الميديا بصراحه تستهوي اي حد يعني فانا بحبها جدا وشايف انه ان شاء الله في المستقبل يكون ده ال- ال full time بتاعي وب- وبسعى ليه بكل الطرق ان شاء الله انه يكون يعني full time business باذن الله إن شاء الله يا إن شاء محمد الله.
بتمنى لك كل التوفيق والنجاح ربنا و...
يخليك.
وبتمنى المهتمين بال voice over يستفيدوا من هالحلقة إن شاء الله.
وأي شيء أي سؤال ممكن يتركوه بالتعليقات ممكن أنت تجاوب عليه بوقت اكيد لاحق طبعا اكيد جدا وبشكرك جدا يا مها على الاستضافه الحلوه وعلى شكر إلك.
انا مبسوط ان انا شفتك والله يا وأنا مها.
كمان بالأكثر والله انتو كمان فيكن تكونوا ضيوف بودكاست صارت معي وتشاركونا قصصكم وتجاربكم شو ما كان مضمونها تواصلوا معي عبر الواتساب 00971 568 531 592 واسمعونا دايما من خلال موقعنا الان dot FM وجميع منصات البودكاست بالإعداد والتقديم كنت معكم أنا مها فطوم إلى اللقاء
بودكاست صارت معي مع مها فطوم على راديو الآن